محمود الشريف أيوة محمود الشريف الملحن المشهور اللي ادانا من أروع الغناء الطويل والقصير حاجات كتير قوي ابتداء من بتسأليني بحبك ليه لحد النهاردة كان له تجاربه في تأليف الموسيقى الآلية ومن أحلى ما ألفه محمود الشريف مقطوعة ست الحسن وست الحسن استعراض لخيال ملحن الكلمة لما يتجرد من الكلام ويصور موسيقى هي أيضا أغنية إنما من غير كلام التوزيع الموسيقي في ست الحسن للأستاذ عطية شرارة والتعاون المثمر اللي كان بين الأستاذ الشريف والأستاذ شرارة على مدى 25 سنة تعاون ادى الموسيقى العربية الكثير من الأشياء الحلوة ومن أحلاها ست الحسن الأوركسترا اللي بيعزف ست الحسن فرقة موسيقى الإذاعة وفرقة موسيقى الإذاعة كانت مكونة من آلة الموسيقى العربي وآلات الأوركسترا والبيانو والأكورديون يعني كانت الإذاعة عندها القوة الضاربة اللازمة لتسجيل أي نوع من أنواع الموسيقى اللي تحتاجها برامجها واللي يحبها مستمعها محمود الشريف الملحن المغني حط ايده في ايد عطية شرارها عازف الكمان القدير علشان خاطر واحد يفكر في الميلودية والتاني يفكر في الآلات اللي تزوق وتلون الميلودية تكون النتيجة ان موسيقى عربية جميلة زي دي يغني فيها الكلارينيت وتغني فيها الأبوة ويغني فيها مجموعة آلات النفخ مجتمعة في باقة متداخلة من الأصوات المتآلفة وينقرشهم البيانو وينقل ما بين فقرة وفقرة وقطعة الموسيقى دي في شكل الطقطوقة غنائيا وفي شكل الروندو موسيقيا أصل الطقطوقة والروندو حاجة واحدة إنما لما تتغنى تبقى طقطوقة ولما تعزف آليا تبقى روندو يعني مقطع ومقطع تاني غيره ويتردد الأولاني وواحد جديد ويتردد الأولاني وكمان واحد تالت جديد وده تكوين الطقطوقة وده تكوين الروندو يمكن حد يسأل تبقى الموسيقى دي بتاعت مين بتاعت محمود الشريف ولا عطية شرارة لا هي في الواقع تأليف محمود الشريف لأن الموزع دائما بيسترشد بذوق المؤلف لما يجي يوزع الموسيقى بتاعته يسأله يشوف مزاجه ايه فيما يتعلق باختيار الآلات وألوان أصوات الآلات والمؤلف دائما بيفرض ذوقه على شكل موسيقى تبقى الموسيقى تأليف محمود الشريف والتوزيع الموسيقي للأستاذ عطية شرارة وتبقى ست الحسن وانا بقول عليها ست الحسن والجمال بالشكل الحلو ده الحقيقة ان مميز الغنى يرتبط بالدرجة الاولى بالصيغة الموسيقية اللي بيصاغ عليها ودي بتفرض نوع معين من الاداء على المغني زي ما كان كريم محمود احنا سمعنا في اول لقائنا مزيكا للاستاذ محمود الشريف ما تيجي نسمع له غنوه الغنوة تروق وتحلى واللي بتغني تروق وتحلى مغنية كانت زمان في الخمسينات بتغني في القاهرة وفجأة اختفت المغنية فجر فجر كان صوت متميز بانه صوت لين جدا طري جدا ساخي جدا زي القطيفة القطيفة مليانة وبر ناعم كمان صوت فجر كان مليان تموجات نغمية سلسة لينة غنية ويبقى في الودن زي ما القطيفة بتبقى في العين محمود الشريف في طرق وتحلى عارف انه قصاد نص شكله شعبي خلي بالكم من الصيغة الموسيقية لطرق وتحلى ونشوف لما ملحن مصري مرتبط ارتباط وثيق بجذوره الفولكلوريه يلحن طرق وتحلى لفجر المغنية الصغيرة اللي غابت عننا قبل الأوان طرق وتحلى
حبيبي تروح يا حبيبي حبيبي وانت وحدك دنيتي في الدنيا دي والعذاب إن كان عشانك يا حبيبي يهون عليا يهون عليا
تروح وتملى يا حبيبي الدنيا بكرة تروح وتفلح ومهما كان الصبر يمر عشانك الأمر يفلح تروح وتملى يا حبيبي الدنيا بكرة تروح وتفلح ومهما كان الصبر يمر عشانك انت مر يا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تروق وتحلى يا حبيبي تروق وتحلى يا حبيبي تروق وتحلى يا حبيبي تروق وتحلى يا حبيبي يا حبيبي انت اجمل غنوة يا حبي وحناني يا حبيبي يا حبيبي وانت احلى كلمة بيقولها لساني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وانت وحدك جنتي مش حد تاني والعذاب إن كان عشانك يا حبيبي يهون عليا يهون عليا
مفاجأة مش كده كنت متوقعين ان تروق وتحلى لان ده من الكلام الشعبي الشائع ان محمود الشريف يلحنها على ايقاع طقطقة شعبي ابدا ذكاء الملحن هنا اصل لو الناس سمعوا اللي يتوقعوا انهم يسمعوا يبقى الملحن ما عملش حاجة هو اختار الايقاع البطيء الوئيد اللي بيسموه في الموسيقى الاوروبية بوصف البطء بيسموه slow او slow fox يعني خطوة الثعلب البطيئة هي رقصة عند الاوروبيين اسمها slow يبقى محمود الشريف لما يلحن تروق وتحلى على هذا الايقاع البطيء الوئيد اللي شكله بعيد شويتين عن الايقاعات الشعبية يبقى راجل ذكي وقدم شيء ما كانش حد يتوقعه ولازم الإنسان يقعد يسمع اللي هو ما كانش متوقعه لكن برضه ما ينساش الشكل الشعبي لمطلع الغنوة فلما يجي الكورال يغني ينتقل إلى الرتم البلدي اللي اسمه رتم أيوب المصري شفتوا بقى ازاي الوصل ما بين الحديث والقديم في الصياغة الموسيقية المتحركة المتحررة يدي شيء حلو يسعد الإنسان إنه يستمع إليه أما بالنسبة لفجر فديكوا سمعتوها وأعتقد إن صوتها مش عايز مني أي تعليق ومن الأصوات اللي غنت الأوبريت بست في السينما مشاركة للمرحوم فريد الأطرش المغنية نادية فهمي نادية فهمي غابت عن سماء الغناء في مصر بدري قوي وكان صوت نادية من نفس فصيلة صوت المرحومة أسمهان وصوت نازك هذه الفصيلة تتميز بأن الطبقات السفلى أو الغليظة منها غنية جدا بالتموجات والترددات الحلوة السخية جنب قدرتها على أنها من الطبقات العليا تغني غنى نظيف جدا وصداح رغم انه بيبقى اللي احنا بنسميه الصوت المستعار يعني النغم اللي مش في طبيعة الصوت ويصدره المغني ببراعته الحرفية نادية فهمي هنسمع منها آه يا سلام على الهوى وآه يا سلام على الهوى من ألحان محمود الشريف ومن نظم الشاعر اللي أثر الغناء العربي على مدى أربعين سنة بالكثير من الأغاني الحلوة فتحي أولى وفي آه يا سلام على الهوى صوت نادية فهمي في أحلى صورة من صوره آه يا سلام على الهوى
صدقيني العروسه مش موجوده بس هو جيب سيره لحد بس بيقولوا العروسه مش موجوده انتوا مالكم يعني هتروح فين شايفه باباها كان عليه مرتبط قوي بس ما زودهاش انتوا مالكوش دعوه هو اللي جه عندنا من غير ما نتسوى نسينا مين اهلنا وبقينا من اهله هو كده واحنا كده هو كده واحنا كده ما كان كده طبعا هو الهوى هو هو هو السلام
انا قلبي مش مستريح يا ابني لو كانت راحت وفير كان زمانها رجعت من الصبح المعازيم كلهم بيسألوا عليها انا خايف لا يكون جرالها حاجه ما تقولش كده يا عم ترى اتأخرت ليه بس الله اعلم يا بنتي
لو صبنا يوم نطلبه والغنى بتقلب واللي يقول أغلبه من نظرة بتسلم هو كده واحنا كده هو كده واحنا كده ما كان كده طبع الهوى هو الهوى هو هو هو السلام
يا سلام على الغنى الغنى الحلو الغنى المضبوط الغنى اللي فيه الكمان بتعزف مقدمة الغنوة وكأنها لسان بشري يتكلم ويكاد ينطق بحروف الكلام بعد ما هنسمع ايه فكر الحلو بيا انا هفكركم بعبد الغني السيد
يفكر الحلو بيا بعد يسأل عليا ايه ايه يفكر الحلو بيا كان بيني وبينك يا جميل ايام وليالي كان بيني وبينك يا جميل ايام وليالي وعيونك كان فيها دليل على الحب الغالي احكي واشكي لمين على اللي جرالي ظالمني برنش العين والحق كان ليا ظالمني برنش العين والحق كان ليا واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه كان وبعد بيسأل عليا مرت شهور وسنين وجدت عن بالي وفات زمان الحنين والفكر بات خالي آه، وبس زمان الحنين والفكر بفالي واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا إيه بديت بصدق لهوه جرى مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني اه واللي انت ناوي عليه احكي وطمني واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا ايه فكر الحلو بيا بعد بيسأل عليا ايه ايه ايه فكر الحلو بيا
عبد الغني السيد ابتدينا نعرفه مغنيا في الثلاثينيات الوسطى يعني 34 و 35 وكان من أشهر الذين غنوا في الإذاعة لسبب لما فتحت الإذاعة كان الموسيقار محمد عبد الوهاب في باريس بيعمل أفلامه فما كانش فيه مغني يسد مكان عبد الوهاب ايه البديل المغني الشاب اللي طلع اليومين دول طبعا اليومين دول وقتها عبد الغني السيد واللي كان ابتدى يشتهر من خلال اسطواناته وكانت اسطوانات عبد الغني السيد بتباع بمئات الالاف عبد الغني السيد ما ابتداش في الاذاعه ابتدى في الشادر في السرادق في الحفلات كان الشادر يبقى فيه 2000 و 3000 واحد قاعدين بيسمعوا وكأن على رؤوسهم الطير الواحد كاتم نفسه عشان يسمع لأن المغني واقف هناك على التخت وحواليه ثلاثة أربعة خمسة موسيقيين وبصوته ومن غير ميكروفون يسمع الألفين تلات آلاف شخص دول ويقولوا له الله ما يقطعوهوش يسمعوه ويستحسنوه ويستزيدوه وهو من غير ميكروفون يسمعهم كلهم وكأنه بيغني لكل واحد منهم مغني الشادر زي عبد الغني السيد نشأت له مشكلة قدام الميكروفون هو واخد على انه يفتح صوته على الاخر عشان يسمع الناس لكن لما يجي يغني قدام الميكروفون يبقى لازم يحوش الجزء الأكبر من حجم صوته علشان الميكروفون حساس كان عبد الغني في الشاذر يغني من طبقات صوته العليا اللي بتوصل لبعيد ولذلك كان عنده صعوبة في انه يغني من قرارات صوته قدام الميكروفون انما رغم هذه الصعوبة كان صوت عبد الغني زي ما سمعتم صوت حلو جميل وايه فكر الحلو بيا لا الحقيقه ايه اللي فكرنا بصوت عبد الغني انه حلو وهيفضل حلو على طول
في المهد الإنسان بعناية الرحمن نام في أمان وصمان نام يا حبيبي نام يا حبيبي نام في المهد الإنسان بعناية الرحمن نام في أمان وصمان نام يا حبيبي نام يا حبيبي المهد المأنوس بملايكة محروس المهد المأنوس بملايكة محروس وملايكة تركس ياهم أنوار وملايكة تركس ياهم أنوار
ولا كلمة أصل الكلام ما يوصفش كلام بيرة ولا الكلام يوصف لحن الشريف ولا الكلام يوصف غنى أحلام